أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فندعو الله عز وجل ألا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره ولا مريضا إلا شفاه ولا عسيرا إلا يسره ولا كربا إلا أذهبه ولا هما إلا فرجه ولا دينا إلا سدده وقضاه ولا ضالا إلا هداه ولا مظلوما إلا نصره ولا ظالما إلا خصمه ولا عيبا إلا ستره ولا صبرا ضيقا إلا شرحه اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم من أراد بنا شرا فاجعل اللهم كيده في نحره اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إبرا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة اللهم أغننا بالافتقار إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تذكرنا بالاستغناء عنك اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وارحم كل ميت فرج كرب المكروبين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة اجعلها خالصة لوجهك الكريم انر بها على الصراط اقدامنا يوم القيامة اللهم انر لنا الطريق على الصراط يوم القيامة اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نضع بعدها أبدا نسألك أن نصحب رسول الله في جنة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الأحباب هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة السادسة في حديثنا عن السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي مصادفة أن تكون هذه أيضا ليلة مولد خير إنسان عرفته البسيطة وعرفته السماوات والأرض خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته واوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه وحببنا فيه في الدنيا وفي الاخره جوارا وقربة يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. وياتي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام وفي كل قلب مسلم كرب وغصه والم واتى مما وصل اليه او وصلت اليه احوال المسلمين ولا يجب ابدا على المسلمين ان يظهروا مظاهر الاحتفال او الاحتفالات لانه هناك ما يهمهم ما يؤلمهم هناك معتدي ومعتدى عليه هنا مسلم لا يحب اخاه المسلم هجوم من جميع الاطراف على جميع الاطراف بالكلام وبعدم الاقتناع حتى خاض الناس في العلماء وفي اهل العلم وخاض الناس في من يأخذون بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم ونسأل الله سبحانه العصمة ونسأله المغفرة ونسأله الرحمة إن لم نكن أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين فرحمتك أهل أن تصل إلينا اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك إن عاملتنا بفضلك رحمتنا وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا ولك الحق علينا يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى يا أكرم الأكرمين يا رب يأتي هذا العام وتتضح أمام المسلمين أشياء كنا نتحدث عنها منذ أكثر من خمس عشرة سنة وربما من عشرين سنة كنا نقول إن الغرب قد أعد عدته لكي يستأصل شأفة المسلمين وأن الغرب والشرق سواء الشيوعي أو الغرب الصليبي كل على خلاف عقائده ومذاهبه اجتمعوا على شيء واحد على عداوة الإسلام وعلى عداوة نبي الإسلام وعلى عداوة القرآن الكريم وللأسف الشديد نحن الذين مكناهم من هذا الأمر فلو تمسك حكام المسلمين ومحكوميهم قيادة وشعوبا بالكتاب والسنة لما خرجت هذه الجرذان من جحورها لتتغلب علينا ما غلب المسلمون أعداءهم يوما بالعدد ولا بالعدد تغلب المسلمون رغم قلة عددهم وعتابهم وعددهم على أعدائهم بطاعة المسلمين لله وبمعصية أعدائهم له نحن جئنا في زمن كسر الجميع عن أنيابه ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وأعلن آه، أغلب أعضاء الكونجرس الأمريكي أنه أنهم لا يخافون أبدا من الإلحاد أو من الشيوعية أو آه، قالوا بالتعبير الواضح لقد تقلمت أظافر الشيوعية هم قدروا يقلموا أظافر الشيوعية ولم يصل للشيوعية مكانة على الأرض وإنما القوة التي يخافون منها أو الزحف القادم الذي يعملون حسابه هو الزحف الإسلامي فطبعا بيستغلوا أي فرصة للإيقاع بين المسلم والمسلم وبين الدولة المسلمة والدولة المسلمة وبين إقناع المسلمين بأشياء آه، ليس آه، طعنا في الإسلام ظاهرا ولكن يظهر لكل ذي عقل ولكل ذي فكر أن هناك عداء مستحكم ضد المسلمين وضد الإسلام وضد بلاد الإسلام هناك آه، خطة لتجويع العالم الإسلامي هناك خطة لنهب ثروات العالم الإسلامي هناك خطة موضوعة سواء من الغرب الصليبي أو الشرق الشيوعي أو من اليهود والصهيونية العالمية في جميع مؤتمراتهم إلا وتقصر قلوبهم حقدا على الإسلام وعلى إيقاف البحث الإسلامي أو المد الإسلامي وهم أكثر ما خايفين خايفين من أن المسلمين بدأوا يتنبهوا في بقاع الأرض للتربية الإسلامية في البيوت ويقولون إن معنى تربية الولد والبنت على الإسلام وعلى الكتاب والسنة هذا دليل على أن المسلم عندما يتمسك بإسلامه لا يستطيع أحد مهما بلغ من قوة ولا تستطيع قوة مهما بلغت من حجم أن تغلب مسلما أو مسلمين يشهدوا بحق أن لا إله إلا الله ولا خالق للكون ولا مدبر له ولا مفرق له إلا الله رب العالمين ولتعرفنهم في لحن القول ودايما العداء مستحكم لنبي الاسلام وعلى مر الزمن تتلمذ على ايديهم اناس ودايما واحنا بنتدارس في مساله السيره يقع في ايديكم طبعا آه كلام زي مثلا آه في منزل الوحي بتاع الدكتور هيكل رحمه الله وغفر الله لنا وله الدكتور هيكل او طه او غيرهم تربوا تربيه غربيه واثر هذا الفكر الغربي في امثال هيكل واحمد لطفي السيد وطه حسين ومن على منوالهم وللأسف الشديد امتلأت كتبهم بالمغالطات التاريخية ومع أن التاريخ يجد من يتصدى للتاريخ لا يحكم فيه هواء فالتاريخ عقائد كالكيمياء وكالرياضة وكقوانين الطبيعة التاريخ عبارة عن حقائق مجردة وعندما تفرض رأيا خاصا يجب أن تعلم الناس أن هذا رأي خاص لك أما أن تقول أن دي حقيقة تاريخية فهذا كلام سيء يعني هيكل أو محمد حسين هيكل رحمه الله بتاع منزل الوحي أو في منزل الوحي للأسف كثير منكم عنده هذا الكتاب وأنصح بعدم قراءته إلا لمن تمكن من معرفة التاريخ الإسلامي لازم نكون متمكنين اللي يقرا كتب زي دي او كتب طه حسين او غيره لازم يكون عنده خلفيه بالتاريخ الاسلامي لان دول عباره عن ابواق لهذا العالم الغربي او جماعه المستشرقين الذين كانوا يطعنون في الاسلام وفي نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. فاقول لكي ندخل في موضوع اليوم ان شاء الله يجب ان نتنبه اننا مستهدفون و مسألة أن احنا كل ثمن ترغفة من العيش اللي معانا أو عندنا سبعة أرغفة بالدين ورغيف من شبه إنتاجنا مسكوك في إنتاجيته هذه حقيقة للأسف موجودة على الساحة نتيجة تقصيرنا في ناحيتين في صلتنا بالله عز وجل وفي اتخاذ الأسباب المعطاة لنا وعملوا إحصائية اقتصادية بحتة السوق العبودية المشتركة عندهم لجنة خبراء بيدرسوا فدرسوا امكانيات العالم الاسلامي الاقتصاديه وجدوا انه لو اجتمعت الدول الاسلاميه لو ان الدول الاسلاميه اجتمعت وعملت زي على غرار السوق الاوروبيه المشتركه عملوا السوق الاسلاميه المشتركه قالت ان ارصده ارصده العالم الاسلامي تستطيع ان تحتوي جزيره الذهب اللي هو نصيب امريكا من الذهب يعني وجميع اموال اوروبا والدول الغنيه لا يعني اموال امريكا واموال اوروبا الغنيه دول العالم كلها بالنسبه لمدخرات او رصيد او ما يملكه العالم الاسلامي يعني اوروبا وامريكا تملك عشر ما يملكه العالم الاسلامي عشر لكن اكتشفوا ان العالم الاسلامي 98% منه مديون للدول الغنيه وصارت هذه الدول اللي هي الدول الاسلاميه افقر الدول وصارت اكثر الدول تخلفا حتى لا يذكر الاسلام اليوم في اي بقعه من بقاع الارض الا ويذكر بجواره التخلف او التطرف او البعد عن المدنيه او الحضاره رغم ان العظماء والعلماء بتوعهم او المفكرين قالوا كلاما غير ذلك يعني لما سالوا بنت ستالين عندما هربت من الستات في قالوا ازاي تسيبي بلدك وبلد ابائك واجدادك وتروحي هناك في الغرب الراسمالي وانت ابوك السليم من اكبر دعاة الشيوعيه قالت الحياه بدون دين كحياه الانسان بعيد عن الماء والهواء يعني هي عايشه جوه بلد لا دين له او لا يؤمن بدين وقال فولتير الفرنسي كيف لا اؤمن بوجود الله ولولا الله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي يعني هو بمنطقها بمنطق ايه؟ الاقتصادي لمنطقة المنطق المادي يقول لولا ان انا ما اؤمنش بالله لو ما فيش رب كان كل بقى المجتمع يبقى عبارة عن غابة وقد صار غابة بالفعل لبعد الناس عن الدين لا عاصمة من اليوم من امر الله الا من رحم والذين سوف يرحمهم الله الذين سوف يتمسكون بكتاب الله عز وجل نحن عندنا قوة وعندنا ثروات وعندنا ثروة بشرية بدأ يحاربونا فيها يقولوا تحديد نفس وتنظيم أسرة علشان سبحان الله عندما يريدون قتالنا ينتصرون علينا بأعدادهم وبعلمهم أقول لأبنائنا في المدارس وفي معاهد العلم تفوقوا أقول لإخواننا الصناع والحرفيين اعملوا بجد أقول للموظف اتق الله في عملك يبارك الله لنا في القليل فاللهم بارك لنا في القليل وارزقنا من الحلال وكثره لنا يا أكرم الأكرمين وابعدنا عن الحرام يا ارحم الراحمين وبغضنا اليه حتى وان كان كثيرا انك يا مولانا على ما تشاء قدير. ليست هذه نظرة تشاؤم في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يجب على الدعاة وهم امناء على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خلف النبي آه، درهما ولا دينارا وانما ورث علما يعلم للناس والعلماء ورثه الانبياء فيجب كما اخذ الله ميثاقا على النبيين اخذ ميثاقا على العلماء ان يبينونه للناس ولا يكتمونه اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نتحدث اليوم عن آه، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه وزواجه من السيدة خديجة فاللهم أعن ويسر يا أكرم الأكرمين طبعا هذا الضيق الذي نحن فيه إن شاء الله نتحدث دلوقتي عن حياة أو لمحة أنا أتيت دلوقتي متعمدا حقوق الأبناء وحقوق الآباء لنعيش هذا الشرف كله بإذن الله مع سيدنا الحبيب المصطفى والمعيشة مع الحبيب المصطفى تشرح الصدر وتشعر الانسان بالامل لان بقوانين الحياه البحته لما تحط قانون الحياه وقانون الاسباب والمسببات يتيم الاب تموت امه وهو صغير يكفله جده يموت جده يكفله عمه يخرج وهو ابن احد عشر عاما ليعمل شغل تلاقي قنطور في بيتكم ابنك عنده 27 سنه تلاقي انا ما اشتغلتش اي شغلانه قاعد مكتب تليفونين وسكرتاريه وسواق عربيه وعربيه سواق وزي راح وزي جه مش عايز اشتغل اي شغلانه لك انا أصل اتولدت مدير طب بالله عليك يعني ما هو ده مش سهل ده مش سهل لكن احنا عايزين نتاتى برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ندعي محبته او كنا اذا اذا كنا نحبه حقا فالغيب ان نتاتى به يعني تحدثنا عن السيدة حليمة السعدية وكيف تسميها كل خير وأخذته إلى بني سعد وهناك في بني سعد تعلم أشياء أربعة تعلم اللغة العربية والفصاحة والبلاغة هذه قبيلة عربية أصيلة فيها تعلم اللغة العربية كيف ينطق بالعربية وتعلم فيها لهجات العرب لذلك لما كان يجي الوفد من قبيلة كان يكلم الوفد بلهجته رغم انه ما تعلم في معهد ولا مدرسة وكان اميا لا يقرأ ولا يكتب دي المعجزة ايه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم في رأي بعض العلماء يقولوا عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد الأمي الذي علمه ربه الأمي الذي علمه ربه وجابوا أدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم على مر الوقت تعلم هو طبعا القضية مش عايزة اعتشاف ولا تفسير ولا تأويل لأن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد كما قلنا في أمة كفالة أو كالروم ودي أمم حضارات ده العلم متقدم جدا فلو جاء قال كلام بعد كده علمي أو كلام منمق زي اللي قاله لطيف وعظيم وبليغ يقول لك هو اتعلم من الجماعة دول لكنه ما خرج من مكة لم يخرج من حدود مكة أبدا يعني لغايه سن 40 سنه كل المشوار اللي راحه هناك على حدود الشام ورجع لن تنصح اولادنا اللي بيقروا كتب هيكل محمد حسين هيكل رحمه الله او بعثين او غيره يبقى يلقحوا شويه يا اما يقرأوا في سيرة ابن هشام او ابن اسحاق او السيرة النبوية لأبي الحسن النبوي او الكتب بتاعة السيرة بتاعة السلف الصالح البداية والنهاية لابن كثير هذه المراجع الطيبة التي يستطيع الإنسان أن يأمن على تاريخه وعلى دينه في هذه المراجع لكن واحد زي دكتور هيكل يقول لك أن محمد راح الشام وبعدين آه تجادل مع الرهبان هناك وتعلم منهم أشياء كيف يتعلم الحبيب من الرهبان الرسول ما علمه إلا ربه وكان فضل الله عليه عظيما قال له ربه وكان فضل الله عليك عظيما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان انت قبل كده لا كنت لا تعرف تقرا ولا تعرف ايه ولا تعرف يعني ايه الايمان ولذلك في نهاية قصة سيدنا يوسف قال له ايه ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك وبعدين في قضية سيدة مريم لما راح سيدنا زكريا مين يقتل مريم فكلهم كان لما ايه؟ يبقى في واحد يتيم او يتيمة يجوا بني اسرائيل عايزين مين اللي يتكفل ياخد الثواب بتاع كفالة اليتيم فيجوا في نهر الأردن ويعملوا زي قرعة يجيبوا أقداح من أقداح يعني زي ما تقول إيه ظهر يعني أو حتت من الخشب وكل واحد يكتب عليها اسمه ويلقونها في نهر الأردن القلع أو الظهر أو الخشبة اللي توصل الأول يبقى صاحبها هو اللي مين؟ يتكفل بمين؟ باليتيم اللي جاي. لكن ربنا بيقول لحبيبي لحبيبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكبر مريم. وما كنت لديهم اذ يختصمون. طب هو الرسول كان فين؟ ساعة زكريا و- و- واقاربه والاحبار والرهبان بتوع بني اسرائيل القوا ال- القوا ال- ال- الالواح والاقداح بتاعتهم والسهام والقرعه في نهر الاردن، اين كان رسول الله؟ كان في عالم الغيب، تمام؟ ده نفس قضية سيدنا يوسف يقول له إيه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. طب ليه؟ قال لنثبت به فؤادك. عشان تثبت العقيدة عندك يا حبيب الله ولتعلم أن الله سبحانه ينصر رسله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي على لسانه كلمة أبي. بس ست ست سنوات ماتت أمه، ما قال أمي. الا الا سنوات ايه؟ قليله. ليه؟ علشان يبقى قلبه كله معلق كله بالله. بس عشان يبقى التربيه مفيش حد يتدخل في تربيته. يتيم يقعد في بيت عمه ابو طالب ابو طالب كثير الايام فيقعد ياكله اولاد ابي طالب الاكل لا يكفيه يقعد معاهم الحبيب المصطفى العيال يتبعوا يفضل الاكل فلما كان يحطوا لهم اكل انتظروا حتى ياتي ابني محمدا هذا غير محمد هو البركه ها خلي بالك يبقى اذا ابو طالب يرى الخير كله والبركه كلها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين الرسول لما تعلم في بني سعد الفصاحه والبيان اللغه العربيه ثم تعلم الرمي اللي هي الايه؟ الرماية اه وتعلم السباحة في بئر في بئر عندهم حتى رغم جو الصحراء تعلم هناك الايه؟ السباحة ومر في ذات مرة على بئر فتبسم فقيل ما يجعلك اضحكك الله ما يحبك يا رسول الله قال هنا تعلم نبيكم السباحة اه تعلم السباحة ايه؟ خلي بالك انت طبعا قد يدور سؤال يعني السباحه دي احنا مكلفين فيها والله السباحه دي رياضه طيبه يقرها الاسلام يعني في رياضات يقرها الاسلام وفي رياضات لا يقرها الاسلام واخد بالك يبقى تعلم اللغه العربيه فصاحه البيان ثم تعلم الرمايه ثم تعلم ال- السباحه وتعلم ركوب الخيل والطير تعلم ركوب الخيل العربي كانت هذه طبيعته يودوه في البادية في جو الصحراء النقي عشان يسجد عاد إلى أمه وذهبت لتزور أقواله في بني النجار كما قلنا ودفنت هناك بالأبواب وكان ما يزال يذكر عفوها وحنوها عليه فيبكي صلى الله عليه وسلم ست سنوات يقول في كنف جده عبد المطلب عبد المطلب كان يعتبر الرئيس العام قريش او زعيم قريش وكان يحطوا له فراش او حته سجاده يعني عند الحجر الاسود ولا يقترب احد من هذا الفراش من ابنائه الكبار يعني فيحيطون بهذا الفراش يحوطوه ويجي عبد المطلب يروح ايه؟ يجلس فلما كان يأتي سيدنا محمد كان عنده من العمر سبع سنوات فكان أعمامه يمنعوه عايزين يفهم ده مكان مين؟ مكان جدك يعني فكان يأتي متحفزا عبد المطلب ويقول دعوا ابني فإن لابني هذا شأن عظيم ثم يضعه بجواره ويمسح على ظهره ويقول إن فيه خيرا عظيما سبحان الله وشاعر برضه انه ايه مش ولد عادي وانما هو انسان له او سوف تكون له مكانته. سنتين في كفاله جده كان جده لا يتركه وكان بيخليه ينام معاه كان يخليه ينام معه وكان عبد المطلب يقول ينام معي في الليلة الظلماء وكأن الشمس في حجرتي. اه يعني برضه ايه واضح من الصغر واضح طبعا يا اخي الله انت مش عايز امال يعني عايز مين اللي ينور سبحان الله انا ولا انت ربنا يدير لنا الطريق فسبحان الله سنتان في كفالة جده يموت آه، فأوصى وهو بيموت لابنه أبي طالب أن يتكفل بسيدنا محمد كل هذا القصد انه لم يؤمن من اعمام النبي العشرة قال له اعمام قد ايه؟ عشرة انتوا عارفين اللي هي قال لو لو رزقت العشرة اربح واحد أه. فلم يؤمن منهم الا اثنان الحمزة ومين؟ وعباد الحمزة اسلم في السنة السادسة من البعث زي ما هنيجي ان شاء الله الكلام وبعد ثلاثة ايام اسلم عمر بن الخطاب يعني حمزة كان نمرة 39 في الإسلام في التقييد الدخول وعمر كان نمرة 40 ولما المسلمين كانوا بيلاقوا الأمرين من أبي جهل وعمرو بن هشام ومن عمر بن الخطاب ورأوا كل ما يشتكوا للرسول يدعي اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين عندك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام فتحققت الدعوة في مين؟ في سيدنا عمر ونزل جبريل يوم ان اسلم وقال ان اهل السماء قد كبروا عندما اسلم عمر يا رسول الله لان واحد مش واحد اه انا مش عايز اصل احنا اصفار تنضم الى اصفار النهارده الف مليون مسلم لو طبق كل واحد منا بصقه لاغرقنا اسرائيل لو نفخ كل واحد نفخه لطيرنا اسرائيل لكن عشان هذه النفخة لا تخرج من قلب موصول بالله فلا تطير أمامها ولا نملة طيرت نملة لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الناس بال... بالمناظر ولا الغلبة بال... بالصدر وبالذراع لا الغلبة بالإيمان ولذلك سيدنا داوود لما كان في جيش جالوت لا طاقة لنا اليوم ايه بجالوت وجنوده فكان آه ربنا لما بعث طالوت وعمله ملك كان من ضمن ال- ال- الجنود من ضمن الجنود بتوع طالوت كان سيدنا داوود كان عنده 15 سنة فوضع حجرا في مقلاع حجر في المقلاع زي ما تقول انت ايه المقلاع اللي هو ال- ده اللي بي آه، النبله بالبلد كده بس عارفين شويه وسمى الله وضرب بمقلاعه فطار الحجر فقتل ايه؟ جالوت مين اللي قتله؟ داوود قال وقتل داوود ايه؟ جالوت واتاه الله الايه؟ الملك قال الملك عنده كم سنه؟ 15 سنه وكان يتعجب كيف قتل هذا الحجر الصغير هذا الرجل الفارس العظيم قال الله له يا داوود انت عليك ان تضرب وانا علي ان اقتل انت بس تعمل ايه؟ الاسباب كل انت السبب يعني السيده مريم في شبابها تتعبد الى الله عز وجل في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزقا قال يا مريم انى لك هذا؟ منين ده؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب اللهم ارزقنا يا رب من حيث لا نشاء يا رب العالمين تعال بقى لحظه الولاده أيهما أشد حالتين في حالتي مريم وهي طرية بدون حمل أو عند لحظات الوضع أيهما أضعف مريم التي طبع أم مريم التي تعبد ولا وضع ولا حمل طبعا مريم وهي ايه؟ طبعا الواحدة وهي بتوضع يبقى حواليها طريق من ال- من المساعدين والمساعدات واخد بالك؟ أريد أن أقول أن الله يرينا في هذه القصة لأن القرآن عبارة عن إيه؟ عن دستور المسلم علينا أن نتخذ الأسباب فعمل عمل سيدنا عيسى فانتبذت به مكانا ايه؟ قصي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي ألجاها آلام الوضع ألجاها إليه جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها وفي قراءة فناداها من تحتها وكلاهما صحيح قراءة ابن عباس من على أساس أن إيه عيسى هو اللي نادى ولذلك قالوا أهل العلم حقيقة أن نادى عيسى والجبريل ليه؟ قال لأن هي لما جاته شيلاه رمية لو ساعات يا مريم أن لك هذا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه أشارت إليه ليه؟ لو لم تتعهد منه الكلام من قبل لما أشارت إليه صح ولا لا؟ يبقى بدليل أنها سمعته بيتكلم قبل كده تكون عشان ينقذها في الموقف ده ويشفع لها ويشهد معها فأشارت إليه اليهود بقى استغربوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي معقول يبقى الناس الكبار اللي واعيين عيل مولود من من ساعتين ثلاثه طب نكلمه ازاي قال اني عبد الله ودي عشان ترد على جميع الدعاء ها والاكاذيب اول كلمه هذا ليس عيسى لا آه، اني ايه عبد الله هذا من الكتاب واحد يسال يقول يا سلام القران ده أخ غريب قوي الثاني بتاع ايه؟ ها؟ الله طب هو هو ربنا اداله الكتاب الله عندما يتحدث ليس هناك ماضي ولا مستقبل فإن الزمان ملك لله عز وجل وإذا أراد الله شيئا كان زي ما تقول إيه؟ زي ما تقول إيه؟ في القرآن تقع- تقرأ قل وكان الله غفورا رحيما قل يا سلام لو كان لسه غفور رحيم ده لسه معنى كان هنا تفيد الايه؟ لا تفيد الماضي ما تاخدش انت قواعد اللغه العربيه صم كده ادرس اللغه وقواعدها الاول والبلاغه العربيه، البلاغه مهمه. كان هنا لا تدل على الماضي فقط ولكن تدل على ايه؟ على الماضي والحاضر والمستقبل وكان الله غفورا رحيما اي ان الله كان ر- غفورا رحيما في الماضي وما زال غفورا رحيما في الحاضر وما وسوف يظل بمشيئته وبفضله ورحمته غفورا رحيما في المستقبل. اه واخد بالك يبقى ان مدلولات اللغه او مدلول اللفظ في اللغه العربيه ما تقفش عنده وتقف. وهزي اليك بجذع النخله. ده مين اللي بيقول لها؟ سيدنا عيسى. قال لها ايه؟ قال لها لا تخافي ايه ولا تحزني. ها؟ قال ما تزعليش لا تخافي ولا تحزني. واحد يقول لك الله ايه القران بيجيب مترادفات لا مش مترادفات. الخوف شيء والحزن شيء اخر. لا تخافي ولا تحزني زي ربنا يقول ايه ل- ل- ل- ل- ل- ل- ما يمن على قريش اطعمهم من جوع وامنهم من ايه؟ خوف قال لك ان من اي شعب من الناحيتين دول تاخد شعب صالح اي شعب امن له لقمه عيشه وامن له حريته وسوف تاخذ نتيجه طيبه اما تحارب الناس في لقمه عيشها وتحارب الناس في امنها فظن شرا ولا تسال عن الخبر وقد قصصت لكم من قبل في استاذ اكرمه الله يقول لي كان كل يوم جمعه يطلع يحط حد آه، طمس من العصافير في البلكونه عشان ياخد ثواب مش داخل الناس اللي بتدور على ثواب انا كنت بشوف راجل يحط حد من ده عشان ياخد ثواب بتاع اطعام الطيب ده بيفحص الحبوب وبعدين توجد بان العصافير مش راضيه تلمس استغرب اكتشف ان نسي باب البلكونه مفتوح فالعصافير فكرت ان هو عامل لها فخ إيه هي تنزل ويروح الجبل يروح ايه قافت عليها واخد بالك فانت امن الناس من الخوف الاول شوف العصفوره لما ما امنتش ما رضيتش ايه تنزل ها؟ ولذلك قال ابن القيم جمله قيمه بقى يقول ايه طائر الطبع طائر الطبع يعني طبعك انت هواك يعني طائر الطبع يرى الحبه طائر الطبع يرى الايه الحبه وعين العقل ترى الفقر فتقول حذاري حذاري الكلام حلو مش متوحد الله ايه ماله الحب والطبع والفخر وانت هو انت جبت لنا الفخر ما انت جيت وانت كان ها وصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام شوف الكلام العظيم بتاع العلماء طائر الصبع يرى الحبه انت بتشوف المعصيه بصوره حلوه واحده ماشيه ايه فيلم ايه نكته ايه حاجه حلوه لل- لل- لل- ده ايه ده ظاهر الامر ولكن لو فكرت بخلفك هترى هترى هترى الحب ولا ترى الفخر؟ ترى الشيطان ترى الفخر ويضحك عليك الشيطان يحط لك الايه؟ السمه في العسل وهزي اليك بجذع النخله طب ازاي؟ طب هز كده تعالى نهز كلنا نهزها ها؟ نهز كلنا بجد. طب هي بتوبك ها ولسه يا عيني هي وضعها ولسه تعبانه وانت راجل بتعمرها الله انت كنت بترزقها وهي صحتها كويسه بدون مجهود تيجي ساعه وهي مجهده متعبه من الام الوقت والام الولاده ولا بوزي اليك بجذع النخله خلاص قال هذا عنوان للمسلمين من القرآن بأن نطرق الأسباب واستعن بالله ولا تعجب لا من استعانة إلا بالله أنت بس عليك أن تنظر الحق قول يا رب آه طب لازم تنظر الحق الأول مش الواحد طول السنة نايم على ودانه وآخر سنة يسقط وأبوه يطبطب عليه زي بعض يا ابني قدر وقدر طب إيه علاقة القدر والقدر بابنك إزاي؟ لو أنا نايم على ودانه عايز أتضرب لازم أذاكر كويس هذا هو اتخاذ السبب قال اهل العلم تساقط عليك رطبا جنيا قال الله طب ما نزلش عليها ملح ليه او تمر او تفاح يا اخي ما الشام مليانه تفاح ربطين ارض موالح كانت لها برتقانه آه، سكري ولا حاجه او وقفه اشمعنى الرطب عملوا مؤتمر للكلى العضويه في بودابست عاصمه المجر منذ سنوات قليله من كتير قوي اكتشفوا الان واحد قال ان بحث راجل اوروبي تحكيمية قال ان البلح الرطب بالذات في مركب مش هتفرق بتصنيف كيميائي طبعا لكن اقول لك ايه عناوين كده في مركب بيوضع تبع مركب اخر يوقف النزيف عند المرأة بعد الوضع قال الرطب ده الرطب فقط مش التمر ها؟ مش البلح الناجف لا الايه الرطب رطبا جنيا فقولي واشربي وقري عين هذه اوامر الله ها؟ اما ترى ان لا بشر احدا فقولي ان نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا الى اخر الايه تذكر يبقى ناخد من هنا ايه اتخاذ السبب افرق السبب وبعدين ربنا عليه فتح الابواب واللي يا اخوانا اللي يمسك باب ربنا يديه مفتاح يعني اللي عايز يبقى غني ربنا يديه واللي عايز الغنى بتاع الاخره ربنا عنده الدنيا والاخره يعني اللي عايز الدنيا ربنا هيديله الايه الدنيا واللي عايز الاخره ربنا يديله الدنيا والاخره اه ليه لان الله يقول يا دنيا من خدمك فاستخدميه اللي يبقى عبد لك استعبديه ومن استخدمك فاخدميه يعني اللي يمشي ورا الدنيا الدنيا تعرفه وتتعبه ويتعب اعصابه ويجيله فقر الصغير ويجيله مشبع ويجيله سكر ويجيله عصب ويجيله فقر القلب ويجيله 600 مرض من ايه؟ من قلقه وخوفه وكما قلنا في يوم الجمعه نحن اما في حاله حزن او في حاله هم او في حاله غم ثلاث حالات المسيطره على المسلمين وقلنا في تفسيرها ان الحزن هو قلق النفس على الماضي اللي يمشي ورا الدنيا الدنيا تعرفه وتتعبه ويتبع اعصابه ويجيله قلب سري ويجيله مصطح ويجيله سكر ويجيله عصب ويجيله طعام القلب ويجيله 600 مرض من ايه؟ من قلقه وخوفه وكما قلنا في يوم الجمعه نحن اما في حاله حزن او في حاله هم او في حاله غم ثلاث حالات المسيطره على المسلمين وقلنا في تفسيرها ان الحزن هو الم النفس على الماضي وان الغم هو الم النفس بالحاضر وان الهم هو الم النفس من الخوف من المستقبل لكن المؤمن بفضل الله ما فات لا يندم عليه فاكرين القصه بتاعت الصياد قصه رمزيه يحكيها العرب صاحب الله قال العرب في قصه رمزيه واحد صياد طلع الصوره طلع الصوره قالت له انت تعمل بيه ايه؟ قال لا اغني ولا اسمن من جوع انا لا تنفعك ولا مجعني ماليش ولا مليش بس اقول لك حاجه تسيبني واقول لك ثلاث حكم حكمه وانا على ايدك وحكمه وانا على الشجره وحكمه وانا على الجبل يا سلام ده الحكم دي حلوه قوي توكل على الله قول اول واحده قالت له لا تندمن على ما فاتك حلو ماشي اصل الكلام النظري حلو احنا بنقول كلام كتير لو كله نادر مين اللي مش نادر اللي ما اشتراش ارض اه آه، ورا نادي الصيد سنه 50 كله زعلان رد على صباعه ولا يا ابني يا حبيبنا خلاص يمكن كنت اشتريتها وكنت ت- ت- ت- تبيعها والعياذ بالله بالحرام وت- ودي سبب في دخولك النار من عارف ان من علاج فقير لا يصلحه الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله اقعد مع الموظف الغلبان الشريف تلاقي حالك الحمد لله يعني كويس قوي على السر برضه مش بنبكت عارفين احنا والعيال اه والله وحابب الراجل وثاق ولا استقرته يزيدوا من ايه؟ يزيدوا من نعمة الربا اه يزيدوا هيخليه راضي والربا ده ما بيتمشاش بالبنوك تروح تقدر تروح تجيب ربع كيلو ربا من السوبر ماركت اكيد الربا ده مسألة مقبلة بالله كل ما انت ترضى بما قسم الله لك ربنا يرضيك اتنبوا فلوس بقى وابو غدا غلبان عايز بلا تعبان قوي تعبان وعطشان ونفس متضايق راح مني مش عارف ايه 40000 جنيه دفعه ولا بلا بعض 200000 سبحان الله قلت انا عارف بحط له كده 100000 من يعني هيك عبد زيته ها ولكن نحمد الله على فضل الله اللهم احفظها علينا نعما يا اكرمنا واجعلنا من الشاكرين لك انا مش ضد اهل الغنى بالعكس اللهم اغني المسلمين من فضلك ووسع عليهم يا اكرم الاكرمين وفضل الفقراء على ما هم فيه واجعلنا اخوة جميعا متحابين في الله. لا حلو الحكمه دي لا تندمن على ما فات. راح الطير واقع على الشجره. قالت له لا تصدقن بكل ما يقال لك انه يكون رغم انه لا يكون. ما كنت حاجه تصدقها ها معناها مستحيله انت فاكر انها تحصل قال لك طيب قال لها طيب قالت له يا مسكين لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي قطعة من الذهب تزن 100 مثقال راح ايه عض على الله يا بنت المؤمنات ها خد بالك انت فكان ذبحها والتفاهه هذه الثالثة قالت له منين الثالثة؟ هي الأولى والثانية نبقى معاك، قلت لك لا تندمن على ما فات وليك إيه؟ قالت لي ندمت، قلت لك لا تصدقن بكل ما يقال أنه يكون رغم أنه لا يكون أنا لا أزن مثقالا واحدا فكيف في جوفي 100 مثقال من الذهب؟ لا يا شباب. ها؟ كل حاجة يعني أنت إيه؟ تقول يعني أنها تحصل، ما أنت المهم لا تندم على ما فات. لا. ما فات خلاص، خد درس. واحمد الله أن مرت الأزمة بخير. سواء كانت أزمة مالية ربنا فكها، أزمة صحية وربنا حاج، أزمة وتعودت عليها برضه احمد ربنا. حاجة من التعود ده نعمة. يعني افرض أنت بتشتغل أنت ومراتك في أول ما اتجوزت سنة. بالظبط تصلح، ثاني سنة ما تصلحتش، ثالث سنة اتعودت. خلي بالك العقل التعود ده نعمة برضه. ها؟ خلاص. والعياذ بالله الراجل النصاب بيقول للنصاب الثاني ايه؟ بيقول له تعرف تقرا الكف قال له اه فطب يا راجل قال له يا سلام انت عندك سنتين بكره قال له امتى؟ قال له جايين يعني قال له بعدين قال له تكون خدت عليك يعني بقى يعني الحكايه ايه؟ قال اعوذ بالله العظيم نسال الله ان يفك كرب المسلمين لو عسأله الشيخ قال قرايه الكف حرام احسن واحد يطلع يقول ده الشيخ بيقول لا ده الراجل يعني انا بقول لك نصاب مع نصاب كلمك عن النصابين ما كلمتكش عن حقيقه ايه في الفقه يعني واحد الله لا اله الا الله فابو طالب اخذ الحبيب المصطفى صار الرسول في كفالة عمه عمه كثير العيال يطلع الحبيب وعنده 11 سنة يرعى غنما لقريش على قراريط في مكة قراريط مش قراريط أرض 175 متر بتاعتك لا القراريط التي كان يرعاها يعني ست من دراهم فيجيب ويدي عنه دلوقتي يفضل مين لغاية 60 سنة مين لا يعني لازم ايه الواحد يبقى منتج يبقى عامل يبقى عنصر طيب في المجتمع صار هكذا سافر عمه الى الشام والرسول عنده ثلاث عشرة سنة فرفض العاص بن وائل ايه ارجاع الايه المال له ما رضيش يديله ايه حقه يعني فاستجار اليمني بصناديق قريش ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف والعظماء قريش يعني فارادوا من العاص ابن وائل ان يعيد المال للراجل فرفض فوقف الرجل في اليوم التالي عند الحجر الاسود ونادى يا معشر قريش يا من لا تظلمون احدا لي غلامة عند العاص بن وائل فمن يعيد الي حقي؟ قام الحارث بن عبد المطلب عم الرسول شوف برضه يا اخي السلاله تبقى طيبه ازاي؟ السلاله كلها خير الحارث وكان ده اكبر ابناء عبد المطلب وجمع بعضا من قومه وكان منهم ثلاثة أو أربعة يسمون بالفضل الفضل بن زيد الفضل بن وائل الفضل بن عبيد الله الفضل بن عبد الله يعني كلهم ايه الفضل فعملوا في اجتماع تواعدوا فيه أو تعهدوا فيه بنصرة المظلوم في مكة، أي واحد يظلم في مكة سواء من مكة أو من خليفة لازم ينصروه، فثم بحزب الإيه؟ حزب الفضول، يعني ايه اما ثم بحب الفضول لانه ب- بيدي يعني صاحب فضل اعاده الحق الاهلي او لان المجتمعين كان اغلب اسمهم ايه الفضل وقالوا شوف تعبير العرب الجميل بقى سوف نعيد الحق الى اهله ما دل بحر صوفة الصوفة دي قد ايه؟ قد كده يعني ما دام ما دام البحر بيدل الصوفة لا رجع لايه؟ يعني رجع الحق امتى؟ في كل وقت والله يجي مره البحر بالتابل الكوفه وما بقي جبلا ثبير وحراء مكانهما طب جبل ثبير وحراء ده يروحوا فين؟ مكانهم يعني اقوم ايه ينصروا الايه؟ الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم هناك حلف حضرته وانا ابن أربعة عشر عاما في دار عبد الله بن ابي جدعان احضره ولي به حمر النعم يا ريت لو الحلف ده رجع ثاني انا ممكن ابقى ايه عايز اقول ابقى عضو فيه يعني حلف النصرة في الايه الضعيف والمظلوم وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى سن عشرين سنة ارسلت السيدة خديجة اليه لكي نتاجر لها في تجارتها وذهب ابو طالب ليتحدث على لسان ابن اخيه وقال يا خديجة بلغني أنك تعطي أجيرتي بكرين من البكرين يعني إيه؟ جملين بعد ما يخلصها التجارة بتاعتها في الشام أو في اليمن تروح مديها الأجير إيه؟ بكرين جملين يعني. وإني أقول لابن أخي أربعة أو أربعة. قالت يا أبا طالب أنت كبيرنا شوف الادب بتاع ال- شوف ال- شوف الادب ال- بتاع روح راجل انت بلا بلا- ليه؟ عشان ايه؟ انت كبيرنا وزعيمنا وعظيم قريش لو جئت لتطلب هذا في بعيد بغيض واحد ملناش بيننا وبينه قرابه وبنكرهه لاعطيته من اجل كلامك فما بالك وانت جئت في قريب حبيب ابو طالب لمح الحته دي قال الله ايه اللي خلاها تتكلم باللهجه دي باين الايه الكلام الحلال واضح ها؟ وبعدين دول ناس ما شاء الله يعني كانوا يزن الامور والكلمات مش كانوا راغبين زي حالتنا راحت منهم او الواحده تقول الكلمه لأن ابن عباس لما دخل على إحدى الصحابيات دي وعزيها في زوجها عزيها فقال اسمع الكلام إن زوجتي قد ماتت ده هو بيعزيها هو إيه؟ بيعزيها فبيحكي لها بيقول لها أنا تصبر يعني أنا لسه مراتي ميتة قالت عجبا يا ابن عباس أتقتلني في عدتي؟ قلت لا اسمع ها خلي بالك شوف إن دفعت على الستات أهو ما هم دايما نصحين يا أخي انا ما شاء الله عليكم بس سبحان هو يعني الست ما شاء الله لا قوه الا بالله المصريه في هذا الزمن بهذا الدخل البسيط ورغم هذا الغلاء وهي ماسكه زمام الاقتصاد بتاع البيت نبيها ولا مش نبيها ثم من قبل ومن بعد بركه الله عز وجل اعرض دخل المصري على اي كمبيوتر في العالم على اي لجنه الست لجنه المية على عصبه الامم على مجلس الامن ها قول له وزع لي المرتب بتاعها عبد المعبود يقول لك خلي عبد المعبود يجي يقول ازاي هو بيوزعه اه يعني هو متوزع ولا بالتوزيع ها ومن وراء الامور ما تمشيش لكن ببركه الله اللهم بارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في اخواتنا وبارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في ابنائنا وبناتنا وجيراننا وارضنا واجعلها بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا اكرم الاكرمين يا رب اي ارض هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ارض يذكر فيها اسم الله تسيل على بقية الأراضي بجوارها افتخر عليها تشوف أنا بيذكر فيها اسم الله ف... وأنت عندما تموت يبكي عليك مكانان موضع سجودك في الأرض ومصعد عملك في السماء بس في ناس مصعد العمل بتاعها ما يتكسرش بعد الموت اصل مصعد العمل بعد ما تموت ايه يغلق الا اناسا اللهم اجعلنا منهم يا رب اللي عامل صدقة جارية واللي عامل علم وانتفع بيه واللي عنده ولد صالح بيدعي له واللي عمل خير في ناس واللي سن في الإسلام سنة حسنة خلي بالك كل ده إيه؟ بعد اللي بنى مسجد اللي بنى معهد علم اللي ساعد في مستشفى اللي عمل أي أنواع من هذا الخير زرع نخلة طول ما يستظل الناس فيها والطيور والحيوانات اللي زرع عمل شيء كده لله سبحانه وتعالى اللي عمل حنفيه ميه الناس يشربوا منها ما يفعل من قيد سوف يفعل ايه ولذلك ربنا قال ايه علمت نفس ما ايه ما قدمت وايه واخرت الذي قدمته وانا في حياتي والذي اخرته بعد ان ايه اموت يبقى العمل ايه العداد شغال العداد ايه شغال ما لا يغلق لا يغلق اللهم اجعلنا من اهل الخير يا رب العالمين فالسيدة خديجة وافقت وخرج الرسول ببضاعتها وكان اغلبه حاجة اسمها الكبريت الاحمر يروح الشام الناس كل قريش القافلة تبيع الا البضاعة بتاعت السيدة خديجة ما تعيش فضل يومين على رحيل القافلة ما يشتغل الغلام بتاع خديجة قاعد حاطط خده على ايه؟ على كفه وزعلان احسن الحكايه ايه؟ بارد وهتبوظ السياره طب وهو ما يقدرش يرجع لوحده ما لازم يرجع مع الايه؟ مع القافله عشان بياخد محفوظ. تصاب المزروعات في الشام بمرض لا علاج له الا بالكبريت الاحمر. الله مش فيها سيدنا الحبيب يبقى لما ربنا يحب يمشي لك حاجه مشيها حكيت لك قبل كده مره واحد جالي قال لي في ورق داخل لفلان الفلاني ده راجل ذو حيثيه كبيره قوي عشان يفصل ليه يا ابني؟ قال المهم هم بقى كبروا دماغ الراجل وهيفصلني هيفصلني ومش هيفصلني بقى وهيوقفونا ويطلعوا عيني تعال قول يا رب قال انا امال اقول ايه يا مولانا انا جاي عشان تقول لي قول لا امال اقول لك قول يا عمر قول يا رب سبحان الله المهم مش بقول لك حاجه إذا أراد الله شيئا كان أجلت إلى الورق مكتبه قلت يا شيخ إذا أراد الله شيئا كان حملها على الله روح كده اتوضى وصلي ركعتين خالص في وجه الله واقرأ ياسين بنية قضاء الحاجة وأخلص بالله في الدعاء عارف حصل إيه؟ اليوم اللي رايح فيه الورق يطري حدثت أحداث الأمن المركزي الدولة كلها اتقلبت ها؟ خلي بالك والراجل فضل مكانه لغايه دلوقتي ترقى بيه ما شاء الله كل ما يقابلني يقول يا سلام يا رب ايوه ليس لنا سواه ليس لنا سواه فباع وربحت التجارة مرتين يعني ضعف ما كان ميسرة بياخد الايه؟ البضاعة ميسرة بقى عينه على ايه؟ على سيدنا الحبيب يعطوا وهو تحت شجرة يلاقي الغصن ينزل على الحبيب وما ينزلش على ميسرة طب يا ميسرة انت هينزل عليك ليه؟ خلي بالك يمشي السحابة تظل للحبيب المصطفى وما يظللش ميسرة وبعدين يبص يلاقي كل ما يبص عليه يلاقي وشه منور عاد إلى مكة وظل هكذا ثلاث سنوات يتاجر بالسيدة خديجة إلى أن قعدت تفكر تذكرت حادثة حصلت لها من عشرين سنة وكان سنها لسه ما كملش عشرين سنة في الحادثة اللي حصلت لها دي هي قاعدة مع نساء من قريش جه راجل خبر من أخبار اليهود يزور مكة بيتاجر بني شوية ستات قاعدين قال يا معشر نساء قريش النبي الخاتم سوف يكون من هنا فيتعالى من تزوجته فحصبت فحصبناه بالحصى يقولوا راجل ايه؟ يقولوا يا راجل انت لان ده حياء الايه؟ حياء العذار كان في زمان حاجه اسمها حياء العذار كان زمان البنات تتكسف البنت لما تيجي تتكلم في حاجه كده البنت ايه؟ تحط وشها في الارض وبالذات لما تيجي تلبس الجواز البنت تروح وتجري لجوه لان عيب الكلام ده دلوقتي ما- ده هي دلوقتي بتقعد تحط رجل على رجل يقول لك بس يا- يا صاحبي ده مش الشيء اللي بيعجبني خلي بالك انت اه طب انت عايز ايه؟ كان- يعني عايز واحد زي مش عارف ايه يعني كده، ربنا يهديك. الله. فكان في زمان حاجه اسمها حياء العبره، حياء العبره ده بيجي من النجاح بالعرف وبالتربيه بيجي اساسا من الدين لان اللي عنده حياء عنده دين واللي ما عندوش دين ما عندوش حياء يعني ان الحياء من الايمان ان الحياء من الايمان فمن لا حياء عنده لا ايمان له يعني الواحد ما كانش يستحي لان قالوا قالوا اذا لم تستحي خلاص بقى من يعجبك انت لما تستحي ما ما ما ما دام مش هتتكسف ها ما دام مش هتتكسف يبقى سبحان الله اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرقه فكل رداء يرتديه جميله لما هو ما بيدنس عرضه بالكلام اللي مش كويس فاي حاجه البيت يقول عليها حلوه فزمان كان فيه حياء العذارى يعني واحدة كده ولذلك قال قال- النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال السيب ها تستأمر والبكر تستأمر يعني ايه؟ يعني هي البنت دليل ان امواتها كانت ايه؟ تسكت لو ابن عمك كانت تروح تسكت يبقى دليل ايه؟ الرضا والله لو اعترض يقول ايه؟ يقول لا ولذلك الحديث شوف شوف النص الحديث قال استأمروا نساءكم في شأن بناتهن يعني مش انت اللي تروح تقول للبنت تعالى بس ايه رايك في فلان؟ دي عيب يبقى خليها تحت كلمة انت قمت تخلي ايه؟ امها اللي تقول لها لان السر مع مين؟ بس بس ما دام انت قلبت ال- كل سنه وانت طيب بس فيبقى اذا انت تستأمر بنتك في امها اما حكايه شوروهم وخلفوهم لا مفيش حاجه بتجيب كده يقول لك ايه؟ يقول لك يا استاذ مش قال على الستات شاوروهم وخلفوهم امال بتشاورهم ليه؟ بتضيع وقت لا شاورها يا اخي شاور مراتك في الامر في اي امر هنعمل كذا مش هنعمل كذا بس في نقطه ركز عليها تاني انت اعرف باخلاق مراتك عارف انها مثلا لما تدي لوالدتك فلوس تزعل مش ضروري بقى مش ضروري ت- ت- ت- تشاورها في دي. لان المشوره هتبقى نهايتها ها لصاحبة الشورى ها خلي بالك لكن لما انت عارف ان مراتك بتحب امك وتتبسط قوي لما تروح لحماتها حاجه وتبقى راضيه عن ابنها وبتدعي له وبيقعد له ويوسع لعياله لكن لا هي بتبص لها بقياس اخر انا عايز اقول ما تكرهوش يا ستات الناس في اهلها وانت برضه ما تكرهش مراتك في اهلها كل ما تقعد تقول امك عمل وابوك يسوي انت ليك مراتك ما دام هي كويسه تدعي بالهدايه ولا يحق لك ان غضبت من اهل زوجتك ان تمنع زوجتك من زياره اهلها طالما هي في نفس المدينه في كل جمعه مره حق الاسلام عليك كده يعني من ضمن حقوق مراتك عليك ليه كمان الحقوق من ضمن الحقوق ان ما تمنعش مراتك لازم تروح كل جمعه على الاقل ما دام ال- ال- ال- امها وابوها في نفس البلد يبقى كل جمعه مره اما انا اقول ده انا حلفت لا ما تشدش على ايه؟ على ما ما احل الله لا تحرم ما احل الله فالسيدة خديجة تذكرت هذه الحادثة وكانت من قبل قد تزوجت من رجلين رجل ومات ورجل الاخر اللي هو انجبت منه هند بن ابي هاله هند كانت ولد يعني واحد فبعدت مين؟ بعدت واحده صاحبتها اسمها نفيسه او نفيسه اما نفيسه اللي بتقول عليها نفيس نفيسه باللغه العربيه حاجه ايه اشهر لك الشيء الايه؟ النفيس النفيس اللي هو الايه؟ اه اللي هو النادر الغالي الثمين نفيس مش نفيس لا الشيء النفيس فألك في الزواج يا محمد خدوا الفقهاء من الحتة دي ايه المرأة الصالحة تخطب لنفسها بس ده امتى لما يكون في صلاح وتقوى مش بعد 15 سنة ولا فاكرة ما تقدرش تعملوا تمثيلية على انت امك لغاية ما ما انت جوزت اللي كان كان والامور مشيت وخلفت العيال دخلوا المدارس واتجوزوا لسه بتجيب من 40 سنة تاريخ آه، اجدادك رمزيس واحمد لا خليك يعني سبحان الله خليك خفيف في الظل ما تقعدش تلاقيه كل شوية ايه تفتح صفحات دول افتح صفحات دول يا اخي لان المحبة بتيجي من الود بتيجي من الكلام الطيب واحدة متبرجة كانت بتعمل عمل يعني في الاسلام حرام عملها نفسه اللي بتاخد منه عيش بقانون الاسلام الدوله بتاعك الثاني حرام بتقول سمعت منك مره حديث كان هو سبب الهدايه حكايه يا أصلاً ايه قال مره بتحكي بتكون السيده عائشه واقفه والحبيب حاطط دراعه على باب الاوضه بتاع حجره السيده عائشه ومدار السيده عائشه بكمه وهي حاطه بقنها على دراع الحبيب وبتتفرج على الاحفاد بيلعبوا ايه التحطيط في الايه في المسجد استفيد يا عائشة تقول له اتفضل يا رسول الله لسه شوية شوف ما خلصت اه استنى شوية استفيد يا عائشة فرجع عائشة اتفضل يا حبيب الله ربنا بيتكلم عن حنان رسول الله فالفكرة دول قعدت اقارن بين حنان الرسول وصفافة جوزي قلت لها ده بتاع عظيم قوي وانا غلطان ان ما اتجوزتش واحد على الدين وكان هذا سبب هدايتها والتحافظ على طريق الله فاللهم اهدنا جميعا يا رب يعني شوف حاجة صغيرة لكن تنبئ عن ايه؟ عن حنان الحبيب رحمته شوف ربك على والله يا شيخ امان عليك لما ترجع البيت بسلم على مراتك كده ويشتغل كده بقول لها كتير بس تكرر انت ايه لما تعمل حتى لو كانت مزرجله ربت عليك كده كده برفق كده وحنان ليه؟ قال تتساقط تتساقط ذنوبكما كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الشهر احتمال احتمال يعني هتمد ايدك هي ايه؟ احتمال ما تمد كده خلي بالك انت جرى ايه؟ انت كنت فين بالظبط؟ انا خلي بالك كنت عند الشيخ الله يعني خلي بالك فانت ايه خليك انت ودود خليك انت حنين خليك انت يا اخي القلب الكبير مش انت زعلان انها كل شويه نكد نكد كل شويه لو يبوسها خليك انت بوش مفروض يا اخي وانت لو لبست انت لو تبوسك وهي لو تبوسها ان شاء الله النتيجه ايه؟ ها؟ سبحان الله فاحنا عايزين واحد في البيت يبقى يبقى هو بتاع مقبضات الرياح غير سيدنا ايوب لما تاخرت عليه زوجته وكان رايحه ايه؟ بتجيب له الاكل ودواء يتعالج وهو طريق الفراش حلف بالله اللي يضربها 100 عصا فاول ما هي خرجت من هنا قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين المهم ربنا قال له ارقص ايه؟ برجلك هذا بارد مغتسل هذا بارد مغتسل بارد وشراب راح ركب ضرب برجله الارض ما كانش بيقدر يحرك رجله كان عنده كده ضرب روح طلع ايه نبع ميه راح شارب شويه واستحمى بالباقي عاد شابا كما كان وبرئ من المرض خلاص فدخلت عليه قالت له الم ترى ايوب انت يا راجل ابليس اللي قاعد عندنا شفت ايوب جوزي قال لها رايته واين ذهب؟ قال هو الجالس امامك فسجدت لله شاكره هو بص في نفسه كده قال يا خبر ابيض يبقى الست الصالحه دي اللي تعبان على كده دي والصبر ده كله احلف انا اضربها 100 عصا فربنا قال له ايه؟ قال خد ضغطا ضغطا يعني 100 عود من اعواد القمح عارف عود القمح؟ القمح؟ ايه ولا خميس؟ لا هو يا وكذا خد حزه واضربها ضربه واحده لكي ايه ما تلاقيش تحلف ثاني انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب لا يا اخي خليك يعني ما تلاقيش برهون على مراتك خليك ايه في حنان وفي رقه وربنا يبارك لك فيها ربنا بقى ايه لما تلاقي يعني المعاملات بالشكل ده طيبه منك اكيد يعني تمسيح على دمها شويه لو ما تدعيش على دمها فقد اخذت ثواب الصبر قد اخذت ثواب الصبر ولذلك الجحظ لما هو ماشي في الصحراء فليه راجل ليه خيمه يعني السلام عليكم يا اهل الخباء وعليكم السلام من؟ الضيف وما للضيف عندنا ما عندنا قال يكرم قالت ما عندنا شيء وخرج من الخباء وجه امرأة مقصد الجبين عن جعل راح ايه راح ايه أدنى وجهه فرأيت رجلا مقبلا هاشا باشا وضيء الوجه مرحبا يا مرحبا اهلا باخ الاسلام قال له اهلا من طيب مرحبا بالطيب جابوا ايه قعدوا اكلوا شكر الجحظ الرجل وراح ماشي ثاني يوم الجأته الرحلة الى ايه الى خير السلام عليكم يا اهل الخلاء وعليكم السلام طيب مرحبا بالطيب قعدوا مرة فيهم وطلعت الجارية من جوه مدخ ايه جاب له ايه فرخة اكل كده شوية جاي راجل مكشر عكس ايه امبارح فنظرت اليه لكي يلقي السلام فلم يلقي فقلت القي السلام فاتاح لي بيدي قال يوسف لو راح تاخد جوه قال فسمعته ها يعني فهم كده في خناقه تمت بينه وبين ايه؟ بين مراته انت ازاي تطلعي اكل للغريب وما لقيتيش اكل انت ازاي تتصرفي تمت الخناقه الجحظ ألفت- القيت على خطايا من الضحك. وعلى رأس ايه؟ بالضحك. طلع الراجل قال له اضحك وانا أت- اتصارع مع زوجتي بتضحك على المعتدل يعني انت فرحان فرحان بالتلاوه اللي بنعملها قال لقد رايت البارحه عجبا ورايت اليوم عجبا امبارح شفت الست بخيله جدا وجوزها كريم وبشوش ولقيت سبحان الله النهارده الراجل بخيل قوي ومراته كريمه النهارده الست اللي انت جبتها امبارح دي مع اختي والست دي اخت الراجل بتاع امبارح عائلات عائلات ده في عائلات النكد بيبقى فيها طبيعه وفي عائلات يبقى البشر فيها كده الناس تبقى بتانة كالمحية لأن المؤمن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره في وجهه بشره ايه؟ في وجهه وحزنه في قلبه شوف شوف الادب الاسلامي البشر بتاع المؤمن في وشه تبسمك في وجه اخيك صدقه ولذلك الاصمعي اديب العربيه ماشي قال لقيت واحده كالفجر ليلة التمام تضاحك رجلا امام خيمه وهو يقتل في وجهها هو شكله جميل ومكشر وهي شكلها جميل وبتبتسم فقلت غير ما قدرتش اتحمل بقى ما الذي يصبرك على هذا؟ الله ده انت ليه بقى تضرب فيها السين ده ها؟ ايه اللي صبرك على ده؟ قال لعله صنع حسنة ما فجازاه الله عنها خيرا بي وصنعت انا سيئة يوما ما فجازاني الله بها شرا به. هي كده تخليص حقوق ما توحدوا الله لا اله الا الله فسيدنا في زجاجة سيدنا الحبيب اه طبعا انا قاعد حاضر مثلا طبعا صلى الله عليه وسلم اما لك في الزواج يا محمد قال من انت ما عنديش قالت ومن يكفيك هذا اللي يتفرج الموضوع وسيدة ترفض صناديد العرب لان ابو جهل كان عايز يتجوزها وابو لهب وعقبه بن ابو حيط لانها سيدة بتاع قريش من؟ أتو خديجة بنت خويلد الا سوف اتي باعمامي من الغد شوف بقى الفلوس بتيجي من ابوابها ازاي و- والجواز يبقى ازاي قال انا بكره اجيب ايه اعمامي واتي السيده خديجه جابت عمها اسد آه، ابن عبد الله ابن اسد هم السيده خديجه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده السابع قصي يعني هي من السلاله قصي فدخل ابو طالب وتقدم العباس وكان اكبر من ابي طالب ولكنه قدم ايه ابا طالب ادب الاخوه بقى الاخوات الاعمام امام الحلوين يقول ده انا ابن عمي ما كنتش اعرفه الا لما شفنا بعض مش عارف في الحج ليه؟ ده اصل ابويا كان زعلان مع ابوك اذا انت زعلت مع اخوك هتاخد عقابه ما تكررش العيال في بعض والست زعلت مع اختها ما تكررش اولاد الخلع في بعض احنا عايزين ال- الود يبقى متصل فوقف ابو طالب ليخطب خطبة الزواج اسمع بقى الخطبة اللي قالها ابو طالب في خطبة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل شوف الخطبة الحلوة رغم كفر ابي طالب ده موضوع لكن شوف الكلام الحلو ده الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد ضئضئ معد يعني من الأصل أو من المعدن بتاع إيه؟ معد اللي وجد العرب وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته شوف التعبير الحلو جعلنا إيه؟ حضنة بيته يبقى هو إيه؟ حاضن البيت البيت الإيه؟ خلاص وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه الخدم بتوع ايه؟ ال- ال- ال- ال- ال- الحرم سبحان الله لا إله- وسواس حرمه وجعلنا بيتا محجوزا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن حبيب بن الرشيد عنده كم سنة؟ 25 سنة 25 سنة صلى الله عليه وسلم ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا الا رجع به. يعني لو توزن اي حد من قريش من النبل من الشرف من الفضل من المكانه الا محمد ايه؟ يزيده نعم. وهو ان كان في المال قلب شوف التع- شوف بقى الصواحه بقى مش ده هنجيب لكم ونسوي لكم لما نيجي ندخل جد آه، ياما هنا ما هناك وهو إن ك- وان كان في المال قلب فان المال ظل زائد وامر حائل وعاريه مسترجعه صح ولا مش صح؟ يعني المال يبقى معاك النهارده وبعدين يبقى عاريه مسترجعه يعني كل واحد ايه؟ الدول المال ايه؟ الدول يعني يبقى النهارده معاك وبعدين بكره يبقى مع فلان وفلان وده يبقى غني وبعدين يبقى فقير والفقير يبقى غني والدول هكذا ما يصدق على الافراد يصدق على الايه؟ على الدول وسبحان من يعز من يشاء ومن يذل من يشاء يغني من يشاء ويقصر من يشاء اللهم اغننا بالافتقار اليك يا رب العالمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم من تعرفون قرابته وهو والله بعد هذا خلاف الجاي اللي جاي دي مهم قوي بقى يعني هو قسم الخطبه ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام المقدمه اتكلم عن ايه؟ عن الاصل الله يفتح عليه وال- وال- وال- وال- والنص الثاني اتكلم عن ايه؟ الشخص اللي هو متقدم اللي هو الايه؟ العريس اعظم عريس في العالم منذ ان خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ما عليه اه واخد بالك؟ الجزء الثالث بقى بعد هذا هو والله له نبأ عظيم وخبر جليل جسيم يعني له مكانه بقى في الايه النبوة بقى المنتظرة النبوة الايه المنتظرة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك يعني هما الاثنين ايه عايزين بعض وما احدثتم من الصداق فعليه أم عنها بقى وهو رجل عظيم في قومه قال ما تقوله يا أبا طالب فلا نقول نحن شيئا عيب ان احنا ايه؟ نقول لان إن كان ابو لهب جاي يعقب ويدفع الاف مؤلفه او عقبه او اميه اللي تقول عليه يا ابا طالب فايه؟ فاحنا قال هذا اثنا عشر مثقالا من الذهب و500 دينار 12 مثقال ذهب و500 ايه دينار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي ومني عشرين بعيرا مننا ايه عشرين جمل كمان ايه سبحان الله آه قال عمها اشهدوا يا معشر قريش اني زوجت محمد بن عبد الله من بنت اخي خديجه بنت خويلد اعظم زواج في العالم بقى لا يليه زواج الا زواج فاطمه من علي وهنيجي للكلام الحلو ده ان شاء الله السيره فيها حاجات حلوه قوي وتفتح الصدر وحاجات يعني بس تاريخ لطيفه وجميله وهنتعلم منها كتير ان شاء الله ربنا يعلمنا ما يجهلنا سبحان الله تعالى بقى في الخمس دقائق اللي فاضله ان شاء الله نصف البيت الذي دخل فيه رسول الله هو كان قاعد مع ابي طالب بيت ابو طالب ضاق عليه من كثره العيال فكده خديجه عرضت على ان هي وحدها في بيت كبير فتتمنى ان يجلس او يمكث معها سيدنا رسول الله ودي تدينا حكمه ان لما ربنا يوسع على الزوجه او ابو الزوجه ما كنتش يوسع على الزوج ما فيهاش حاجه يا اخي لما ت- تديله شقه و- او او بنتك يعني يتجوز الولد لا بس مش كل شويه ايه مش عاجبك يعني يكون مش عاجبك يعني يكون مش عاجبك يعني انت عايز تفتشه طب ليه؟ طب ليه؟ الظلم ظلمات يوم القيامه اشعر الرجل بقوامته اشعره ان هو رب البيت التجاره من البيت برده لا ولهن ايه وللرجال عليهن ايه درجه الرجال قوامون على النساء لكن نفرض بدلا من الزوجه غنيه ماشي دي القضيه زي سيدنا خديجه وسيدنا الحبيب المصطفى بيت السيدة خديجة تطلع بثلاث سلالم على الأرض وبعدين تدخل إلى البيت بتجد على اليسار ردها واسعة أو سلاح واسع عبارة عن 30 متر طول ب 13 متر هجيب لكم الوصف ده من كتب السيرة يعني بس ايه التاني يقول لك ايه بالفراسخ وبالزراع وده ده ده بس انا بحولها لك بايه بلغة الايه بلغة العصر يعني بالله عليك حسبتها كده لقيت البيت بتاع السيدة خديجة ثلاث أراضين حلو بقى ولا ايه؟ ما شاء الله المهم أول على اليمين في أوضة ستة متر في سبعة متر وده كان بيستقبل فيها الحبيب المصطفى أصدقائه وكان أكبر صديق له أبو بكر الصديق ومين تتصور وعمار بن ياسر كانوا دول أصدقاء اللي بيقولوا الليل هنيجي للكلام ده بعدين بالتفصيل لأن الراجل آه الناعم بن عبد الله جه كان من جنوب الجزيرة فجه قعد جنب العباس فلقي واحد بيصلي وراه واحد وراه ولد صغير وراه واحدة ست قال ما هذا يا عباس؟ ايه الصلاة الغريبة اللي بتشوفها دي؟ من هذا؟ قال له هذا اخي هذا ابن اخي محمد بن عبد الله يقول انه نبي الامة ومين اللي جنبه ده؟ هذا صاحبه ابو بكر ومين اللي صاحب الصغير ده؟ قال له هذا علي بن ابي طالب ومين الست اللي وراهم دي؟ هذه خديجه بنت خويلد خلي بالك وابو بكر ها وع- و- والسيده خديجه وايه؟ وعلي فلما اسلم بعد عشر سنين قال يا ليتني كنت اسلمت ساعتها وكنت انا الرابع انا بس هداك بابا لما تيجي يا ريت انا كنت ايه كان كان تمام واخد بالك؟ تدخل الاوضه اللي بعدها تجد حجره 7 متر ب 4 متر ده كانت ال- ال- الاوضه بتاعه بنات النبي صلى الله عليه وسلم. الحجره الثالثه كانت 11 متر في 6 متر وهذه حجره سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه كان هو واخد فيها جزء عامله ايه؟ محراب يتعبد فيه لله عز وجل. طبعا لما اقترب من احنا دلوقتي ان شاء الله آه، في مساله الزيه دي هنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه إن كنا من اهل الدنيا عن آه، اولاد النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزوا مين اللي هم البنات ليه الذكور ماتوا صغارا وبعدين يعني الحكمه اللي طو- قد تظهر لنا يعني ثم بعد ذلك نتحدث عن ارهاصات الدعوه وبدايه ارسال الايه ال- بدايه نزول سيدنا جبريل عليه السلام وقبل ذلك سوف نتحدث عن آه، آه، باذن الله يعني عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من بقيه نسائه وليه اتجوز من هذا العدد وقصة كل واحدة منهم وكيف كان يعاملهن كيف كان في بيته صلى الله عليه وسلم علنا آه، نستفيد من هذه أو من هذا القصص إن ربنا على ما شاء قدير اللهم اغفر لنا وتقبل منا واقبلنا في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وأشكركم لحسن استماعكم وبارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح الدعاء والأسئلة سوف نجيب عنها إن شاء الله بعد صلاة العشاء وشكرا لكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته